بسم الله الرحمن الرحيم قرية الإعلام مركز الفيوم محافظة الفيوم آه، تاريخ أربعة تمانية ألف وعشرة بنتكلم النهاردة عن موضوع الأغاني الشعبية نتعرف على حضرتك بالاسم سامية شعب نويس
عايزين بقى حضرتك تغني لنا الأغاني اللي انت فاكراها بتاعة ال- الحنة بتاعة الدخلة بتاعة الشبكة أغاني بتتقال على لبس العروسة مثلا على الفستان بتتقال على العزال بتاعها أي حاجة انت فاكراها أنا معاكي يعني براحتك
يعني ده كله هو براحتك اللي انت فاكراه قولي ده اسماء هاتي قمر انت اللي جيتيني لقيت يا شيخ ادينا هات انت عارفه ما تضحك لا انا ما بضحكش براحتك خالص عادي اضحك بس لما اظبط ال- ماشي براحتك
الطبله ده انا صعب وعجبني فيه ولا حاجه يا بيضة بياضك تليوة ونيك ملاحية دللي يا بيضة بياض تلي وعيونك ملاحية دللي كردانك ما بقدر اشيله والسايغ ما داقي مسيله ابوكي حبيب بيمينه يعاشي البلد ويحلي يا بيض فياضي تلي وخدودي كما تفاح وصباحك ده احلى صباح بيخلي العليل يرتاح حروسة يا حلوة تملي يا بيض فياضي تلي شعرك ده فير حرير نسمة هوا بيطير وابوكي جاب واصين ما صلوا على النبي صلي يا ده بياضك تلي يا حلوة ضم الغالة يا حلوة ضم الغالة سبلة سبلة ويا الله يا حلوة لا يا حلوة حنيدك الاتنين يا حلوة حنيدك الاتنين الورد والياسمين صفين وادي العريس شيع جوابين تالي العريسة تتحب آه يا حلوة دمي لا يا عريسك اهو جالك صباح نصيبك وحلالك مبروك عليك يا نيالك واحنا كمان عقبالنا حلوة دمي غلة في سكاب عصيل وفي الشهامة مالوش مثيل هيجي ياخدك وتنبيك مش قادر يستنى يا حلوة دمي غلة ونعلق البنور الليالي الفرح زي ما يضلك بالحلوة وانشرح ونعلق البنور اللي فرح وقالوا لي فين حبيبي كنت حبيبي هو ده قالوا لي سيبك منه قلت كله الا ده ويا هيتم هنايا ايده شموع الفرح ونعلق نور الليلة ليل الفرح يا عواد الملك ومنا يا عايزينه مننا فرحكم بينا باركنا وعملنا بأصلنا والليلة كانت بتتمنى والمهزوم بيتنا ونجيت حضرته فرحنا راح الزين والفرح يا ليلى أما ليلى سلام ليلى ليلى ليلى أما ليلى سلام واللي ما جاش الليلة ما علي أبدا ملام ليلى ليلى ليلى أما ليلى سلام عروسة الليلة من فرحتها مش هتنام ليلى ليلى أما ليلى سلام عريس الليلة جهز نفسه للتمام ليلى ليلى أما ليلى سلام نسرنا فيها والعدل من بدر ينام ليلى ليلى ليلى أما ليلى سلام خليك جنبه أو شيل عنه همه أما أبوه وأمه على نور تمام ليلى أما ليلى سلام ليلى ليلى أما ليلى سلام جيب القناعة والسمعيلي والطاعة يا عروسة مأخر ساعة يا حلوة في الخص آه فيه من عايزين ومين من اعجن واخبيز واطبخ وجايز على الصينية يا نينا يا حماتي يا نينا دلوا عليا حماتي هتحكم عليا يا نينا عمل هواي انها سكر زيادة انها تحكم عليا يا نينا اشربها سادة انا عسل لا نمشي واقعد ما امشي فوضى فهي حماتي نينا دلوا عليا حماتي وين جينا نسهر يا نينا تسهر ويانا لا وين جينا نخرج يا نينا تعمل العيانة لا وين نمنا بدري تقول يا صدري هات المدوية ماتي يا نينا دلوعة يا حماتي يا نينا دلوعة عليا هتسقط وتمطر يا نينا ومهما تعملي ما اسمح كلامها ما واحفظ ما انا انا علشان حبيبي راضية بنصيبي انا وحدانية حماتي يا دلوع عليا وداني ساكتة يا نينا وجوزي شايف انا مش عايزة افرح لا فيا سلايف اكتم في قلبي واكتم واخبي لا يبان عليا حماتي يا هنا دلوع عليا لا عجبها لبسي لا ولا لون قميصي لا ولا اي حاجة لا تعجب عريسي حماتي يا نينا دلوع عليا حماتي كيد العزى لنا من يومي كيد العزى لنا من يومي أبويا قال لي يا نعيمة أديك مخرج في السيمة اعمل لي كلمة على الإيمان وأنا من يومي كيد لنا من يومي كيد العزى لنا من يومي أبويا قال لي يا عايدة يا لمبة في الشباك أيده اللي طفاها من الليدر وأنا من يومي زال أنا من يومي دكان أبويا على الشارع أيوة وحبيبي في الدور ربعي عاوز يخطبني مسرح منع وأنا من يومي كي لنا من يوم ابويا قال لي يا سعدية يا غلة بيضة منقية عسل اسامي والتربية وانا من يومي كده ده انا يومي ابويا قال لي يا رايح البحر جاي ولا هو رايح في نسر الفضايح وانا من يومي عزال انا من يوم ابويا قال لي يا نعيمة هديكي مخرج في السيمة اعمل لك فيلم على القيمة وانا من يومي كده ابويا قال لي يا سعدية يا غلة بيضة منقية رجل حتة تربية وانا من يومي كده ابويا قال لي خروجي ورجا موسى ما تطلعي هديكي وادويه واشاوش وانا من يومي كيدلة وحرصي كناك يا ولر حرصي كنبك ونساوي دمك يا عارش واحلى سنبك واحلى سنبك يا ولر من ده يا ولر سيبوا يا بابا سيبوا يجيب اللي يجيبه سيبوا يا بابا يجيب اللي يجيبه اقعدوا وشوفوا شوفوا فانظروا اقعدوا وشوفوا فانظروا سيبوا يا بابا سيبوا يجيب اللي يجيبه جاب لي شقة نلا يا نار يا الواد الجمال الواد الجمال غزال وبيغزل في طريق بيكا وبيغزل في طريق بيكا كلمني كم كلمة وقال عيونك سحر ومزيكا في عيونك سحر مزيكا راح اشوفك وانا وانا وانا جاي شرب فنجان شاي على الواد ملا يا ناري الواد الجمال قالوا يا حمل الجمال الجمال نزل لحمة الأحمال حمل الجمال الجمال وينزل لحمة الأحمال وأكيد العزال أنا أما بالواد الجمال الواد الجمال يا ناري الواد الجمال الواد الجمال كان فايد بجماله ويعدى عليا ويعدى عليا راح ادوب شوي في كوبايه اتحنى واسي بايديا اتحنى واسي بايديا ادي الجمه الغزال وبيض الفطر يا زبيكه كلمني كم كلمة وقال في عيونك سحر ومزيكا عيونك سحر ومزيكا الواد الجمال الواد الجمال يا ناري الواد الجمال شايف شايف امال ليه لما عم تفتح لك على تحت خلاص
خليها بقى يا غزال. شوفوا مين كبير.
لا تقطع امك بلاش
انت عايز عشان سلامات سلامات سلامات اه يا حبيبنا يا بلدي يا سلامات سلامات سلامات اه يا حبيبنا يا بلدي يا مسافر مع كم واحد انا وحشنا منهم واحد لا لا لا لا لا ده انت وحشتنا بيزاك سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي رجلتي اللي تخليك كل الناس بيدوب فيك رجلتي اللي تخليك كل الناس بيدوبوا فيه يا ابن بلدي فدا من قال انا في شيء عني سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات اللي قلت الغربة المال مش هتبقى راحة البال يا ابني بلدي سدا من قال ده انتظار على نار بيتي السلام قوي ده على المالح يلي عتراحه اللي شعري بيوجعني من ايه والله بيوجعني من- شعري بيوجعني من شد امبارح يلي عتراحه مالح عيني بتوجعني من ايه والله بتوجعني من عيني بتوجعني من صار امبارح يلي عتر احاول مالح جنبي بيوجعني من ايه والله بيوجعني من- جنبي بيوجعني من نوم امبارح يلي عتر احاول مالح ايدي بتوجعني من- ايه والله بتوجعني من ايدي بتوجعني من سفر امبارح يلي عتر احاول عنك البت صغيرة يا واد حدية البت صغيرة هي تضحك على عقلك وهتوديها البت صغيرة هي وإن قالت لك قوم قوم قوم روح الفيوم تضحك على عقلك وهتوديها البت صغيرة يا البت صغيرة يا واد دلاحة البت صغيرة تباحة تضحك على عقلك وهتباحة دي تتغير يا حلوة يا اللي تهدي يا حلوة يا اللي يا حلوة يا اللي تهدي يا حلوة الناس بتهدي ببسبوسة أنا هديتك بعروسة منك حلو وهادي يا حلوة يا اللي- يا حلوة يا اللي تهدي يا حلوة دي الناس بتادي بعربية أنا هديتك بيدية منك حلو هادي يا حلو يا اللي- اي جي اي جي اي جي عرسة كبير يجي عالكناب وانا اجيب له عناب الولا هلوة الولا هلوة صاحب الفرح حلو والبنشارة حلوة صاحب الملايين الوان يحزن ويميل الوان صاحب الألفات الوان عليا فات الوان أي الولا الولا دوسي دوسي يا عروسي ودوسي ده عيشك لما شافت الحالة في دوسي دوسي وصعب بصاد دوسي دوسي يا حلوة وهيصي على البساط السندسي آه من حقك النهاردة يا عروسة ترقصي دوسي عروسة على البساط دوسي دعي لما شافك الحالة في دوسي دوسي يا حلوة ولا علعي هاوت ميلي قال ودلعي هاو في قلب عريسك اتربعي دوسي يا عروسة دوسي ده عريسك لما شافك قال حالتي في لا اله الله اله الله متألفين ما شاء الله اله الله عرشنا حلوة والله إله الله البنت أم طفلتين كبرت بالصلاة عظيم وبقت حارسة والله إله اخد بالك من هيات والدرام الحساب ورمت بالك على الله إله الله يا عروسة هنيني وفي مننا انشيلي ده عريسك حلو والله إله الله إله إله الله إله آه يلي عترا حاول على المالح يلي عترا حاول لح يلي عترا حاول على المالح يلي عترا آه حاسب على حلقي جايبه امبارح يلي عترا الولا ولا هي الولا ولا الولا ولا هي الولا يا الواد يساوي عشرة والبيت تساوي مية الولا يا الولا ولا هي الولا يا الواد يسا- البيت تساوي عشرة والولا ألف ومية الولا يا هو اللي جانا وحده هو اللي جانا لو محدش منا راح له هو اللي احضر هو اللي جانا وزق الباب ولا حدش فينا بعت له جواب هو انا وحده هو اللي لو محدش منا راح له هو اللي هو اللي جانا في رجليه هو اللي لا ولا حدش منا ماشي عليه هو اللي سلمولي علي سلمولي علي سلمولي تسلمولي راح جابولي العدل العدل لولي بسني سلم يا علي انا بسرعة وبسرعة الدوي والعن علي سلمولي سلمولي علي سلم لي انا بابي وهو بابي بعيد يا شاف انا خايف عليه سلم سلموني عليه عليه انا في حاره وهو في حاره الجو حرارنا البعض سلموني سلموني عليه سلم سلموني تسلموني راحوا جابولي لا دلوني لا دلوني بس جنيه سلم يا عليه قال لي يا صالحه رينا الفاتحه ناس فاتحه زعلانه ليه حطيت الصورة الكشميني الواد الواد العاي خلاني وانا قاعدة تحت العين باية الواد العاي خلاني شبك لي فلحة في اللاية الواد العاي ابو صدري وعبيت السودا الكشميري هل فاكر يعني ان حبيبي الواد عيا ابو صدري الواد يا باشا بنحب على منصور يبدأ